احنا خدنا فكرة آه، سريعة عن الرسالة بتاعت أفسس وعايز في خمس دقايق آه، ألخص الأفكار اللي احنا قلناها في رسالة أفسس اللي هو الخط العام اللي بيجمع رس- الأفكار اللي في رسالة أفسس فأنا هقولهم بسرعة وخليكم معايا وركزوا احنا قلناهم بالتفصيل على مدى أسبوعين اللي هنقوله النهاردة الأفكار العامة عشان نلم الفكرة على بعضيها آه، رسالة أفسس بتتكلم عن الكنيسة ها، جسد المسيح ودي شفناها في كذا آية آه، بتقول الكنيسة هي عروس المسيح ما هي كلمة جسد المسيح يعني ايه زي ما حواء جسد آدم آه، وأخذت من جنبه أيضا الكنيسة هي جسد المسيح وأخذت من جنبه بتؤخذ من جنبه ازاي هو ايه اللي حصل من جنبه انه خرج منه دم وميه الميه اشاره للمعموديه اللي خرجت منها اللي اتولدت منها الكنيسه والدم ده دم التقديس فالكنيسه خرجت من جنب المسيح عشان كده اتقال في آية 30 في إصحاح 5 إن الكنيسة هي لحم من لحمه وعظم من عظمه نفس الكلمة اللي اتقالت عن مين؟ عن حواء ما هو مش آدم قال آه، دي لحم من لحمي وعظم من عظامي نفس الكلمة اتقالت عن الكنيسة فنفس العلاقة اللي بين الكنيسة وبين المسيح هي علاقة بين حواء وبين آدم آه المسيح طهرها بالمعمودية ودي هنلاقيها في إصحاح خمسة لما بيقول آه، إنه شوفها بالظبط إصحاح خمسة بيقول لكي يطهرها مقدسا إياها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة غسل الماء هنا هي المعمودية ودي اتكلمنا فيها بالتفصيل هي نفس الصورة اللي موجودة في حزقيال 16 حد فاكر حزقيال 16 الشهير لما بيقول ان انا مريت بيكي وكنت عريانة وعارية آه، ومدوسة بدمك واذ زمنك زمن الحب فخدتك وطهرتك وغسلتك ودهنتك بزيت مش هي دي نفس القصة هي نفس القصة آه، احنا اعضاء هذا الجسد الكنيسه النهارده هي هي مين؟ ما هي انا وانت واحنا اعضاء هذا الجسد. آه، موجوده فين ان احنا اعضاء هذا الجسد؟ في اصحاح 4 ايه 11 لما يقول وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاه ومعلمين، يعني كل واحد له وظيفته في هذا الجسد. آه، الرسالة بتاعت أفسس تميزت بتعبير اسمه في المسيح اتقال أكتر من عشرين مرة في المسيح احنا أعضاء في هذا الجسد احنا أعضاء في هذا الجسد يعني بالظبط ايدي دي عضو في الجسد رجلي دي عضو في الجسد احنا أعضاء في الجسد والروح القدس هو اللي بيدي كل واحد فينا وظيفته يعني اللي بيخلي ايد ايد للروح القدس ودي اللي بنسميها الموهبه او دي اللي بنسميها قولوا الوزنه لكن تخصيص العمل ده اللي بيقوم بيه الروح القدس دي مش موجوده يعني الكلمه دي مش موجوده بالنص في رساله افسس لكن موجوده في رساله حد يعرف كورنثوس برافو الرساله الاولى لكورنثوس الاصحاح ال 12 اللي بيقول فيها ان الروح القدس ادى لكل واحد ال- العمل بتاعه آه، بنقول لكل عضو عمله دي هنلاقيها في اصحاح 2 آية 10 بيقول ايه؟ لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فعلها لكي نسلك فيها فإحنا مخلوقين من أجل أعمال أنا مخلوق لأجل عمل لازم أؤدي هذا العمل أنا مخلوق من أجل عمل آم، وفي إصحاح أربعة آية 16 يقول إيه الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس حسب عمل على قياس كل جزء يعني ال... كل جزء احنا متربطين مع بعض لكن كل واحد له عمله آه، كل عضو فينا بينمو وزي ما قلنا ان لازم يحصل نمو طبيعي لكل عضو فينا والا يبقى هذا العضو زي ما قلت لكم الدرع ده لو ما نماش يبقى حته لحمه مدلدله يبقى الجسد كله ناقص مش كامل يبقى الجسد مختل مش ظاهر الجسد فاحنا كل عضو فينا عباره عن آه، عضو كامل لكن لو كان العضو ده لم ينمو يبقى مش بيأدي الوظيفه بتاعته يختل عمل الجسم آه، فين دي موجوده في اصحاح اربعه لما يقول ايه بل صادقين في المحبه ننمو في كل شيء لو كل عضو فينا قام بدوره يحصل امتلاء لجسد المسيح ودي ده التعبير اللي احنا بنستخدمه في رسالة افسس ان احنا نصل الى قامة ملء المسيح يعني ايه قامة ملء المسيح يعني كل عضو يقوم بالدور بتاعه بالكامل يبقى الجسد كامل طب ايه الهدف ان احنا نصل الى هذا النمو ونصل الى قامة ملء المسيح ايه الهدف ان المسيح يبان اللون الابيض يبان مش لون كريم او لون ازرق اللون الابيض اللي هو لون المسيح او ال- لما البن... لما يبان المسيح في الكنيسه دي آه، ال- الهدف الاساسي ان يتمجد اسم المسيح موجوده فين دي بل صادقين في المحبه ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح آه، طيب آه، الروح القدس بيحل على الكنيسه ويكون لكل واحد كايه ها ختم مش دي موجوده في اصحاح واحد ان احنا خدنا ختم الروح القدس يعني ايه ختم علامه ملكيه علامه ملكيه لما يكون في خروف في القطيع بتاع واحد واحد عنده آه، 10000 خروف بيحط لكل خروف علامه ختم في الخروف بحيث يتميز هذا الخروف عن بقيه القطعان آه، كانوا بيعملوا كده في العبيد كل عبد ياخد علامه بحيث يبقى ده بتاع ملك سيده احنا عندنا برضه علامه الروح القدس اللي حل فينا ده علامه ان احنا آه، بقينا بتوع ربنا يعني ايه بتوع ربنا مخصصين لله وده التكريس وده التقديس ان احنا اصبحنا مكرسين لله زي ما قلت لكم في مره آه، لما بنيجي نعمد ال- البنات دايما اقول لل- للامهات في حلق في ودنها لو كان في حلق ونزل ميه المعموديه هاخده فيضحكوا يقولوا لا خده مش عارف ايه وفي الاخر بنقلعها الحلقه وبنديه لها وحتى لو نزلت معموديه بقول لها بس آه، ما يتباعش ده بتاع ربنا خلاص ويفضل عندكم كده للذكرى وبعدين نشرح لهم الحكايه ان اللي لمس آه، الميرون بيتقدس مش كده اللي لمس الميرون بيتقدس طب ما احنا ودايما نديلهم الدرس ده بقى مين الاهم الخاتم ولا الحلق ولا البنت نفسها البنت احنا اتلمسنا بالنيرون يعني ايه اتلمسنا بالنيرون يعني حل فينا الروح القدس طالما حل فيا الروح القدس اصبحت بتاع ربنا اصبحت مكرس ومخصص ومقدس لله ادي هنا ده التعبير هنسمعه المقدسين يعني ايه مقدسين طبعا مش معناها بقى لما مش كل اهل افسس بقى الام انطونيوس الام بابولا أنا مش لا ولكن معناها كلمه مقدسين معناها بقوا مخصصين دول بتوع ربنا الشيء المقدس في العهد القديم هو الشيء اللي بيخصص لله ومحدش يقدر يمد ايده عليه ده بتاع ربنا ادي معنى الختم آم، مطلوب ان نمتلئ بالروح القدس ولا نطفئه او نحزنه وطبعا شفنا ازاي بنمتلئ بالروح وشفنا ازاي بنحزن الروح آه، هو اللي بيربط الروح القدس هو اللي بيربط الاعضاء في محبه وكلمه محبه هنا او ربط الربط ما بين الاعضاء وبعضها بيتم عن طريق ايه ها ايدك مربوطه بجسمك عن طريق ايه مفصله مش هي دي اللي احنا على فكره ما قلتهاش الدور اللي فات انا اقولها لكم الدور ده انه في سفر النشيد في ايه ممكن ت- تلخبط اذا كان حد فاكرها ها ايوه ايوه يقول دوائر ف... يعني مبسوط قوي من دوائر فخذها وطبعا ال... ال- الحديث الايمان لما يقرا الكلمه دي يقول ايه ده آه الكتاب المقدس بيتكلم على آه فخذي امراه وبتغسل فيها الموضوع مش كده خالص هي م- الترجمه بتاعتها مش دوائر فخذيك الترجمة آه، اللي هي جوينتس للمفاصل فهو بيتكلم عن ده المسيح هو اللي بيكلم كنيسته ومبسوط جدا بالمفاصل اللي بتربط اعضاء الكنيسه ببعضها. ايه هي وايه المفاصل احنا قلنا عليها ايه المفاصل اللي بتربط بيننا وبين بعض؟ المحبه اللي هي عامه للروح القدس ده اللي عاجب المسيح. ده اللي عاجب المسيح ان الكنيسه ترتبط مع بعضها بمفاصل اسمها المحبه. آه, اه الجسد اللي احنا بناخده في المعمودية ده جسد بيسميه هنا في رسالة أفسس جسد ايه؟ جديد هتلاقوا الكلمة دي في إصحاح 2 آية 14 يقول ايه؟ آه، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا ده الانسان الجديد ده اللي بيطلع من المعمودية انسان جديد آه نشوف ان الروح بيعطي حكمة ودي موجودة في الاصحاح الاولاني طب وعلامة الامتلاء من الروح القدس شفناها بيعمل ايه الانسان لما يكون ممتلئ من الروح القدس ها يسبح لان احنا مخلوقين لمدح مجده احنا مخلوقين ودي اللي مكتوبه في الاصحاح الاولاني وهتلاقيها مكتوبه مرتين في الاصحاح الاولاني احنا شغلتنا ان احنا نمدح مجده ونسبحه دي شغلتنا فعلامه الامتلاء ان احنا نسبح الله علامه الامتلاء من الروح القدس ان احنا نسبح آه آه الروح اللي فينا سماوي الراس بتاعنا اللي هو المسيح فين آه، الاب اقامه واصعده الى السماويات آه، الاب احنا بنصلي ونقول ابانا الذي في السماوات احنا مسكن الله ودي موجوده في اصحاح 2 ايه 22 يقول الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح احنا مسكن لله احنا مسكن لله فالله ساكن فينا والله سماوي فاذا كان الله ساكن فينا يبقى احنا تحولنا الى سماء يبقى احنا عايشين حياه سماويه واذا كنا عايشين حياه سماويه ده مش بس كده ده اللي حصل للمسيح انه آه، اقيم وصعد الى السماوات حصل لينا وبالتالي نسمع ان الله اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات يبقى الكنيسه عايشه فين؟ الكنيسه عايشه في السماويات ده حتى حروب الشيطان ضد الكنيسه في السماويات لان هو غيران من السماويات اللي احنا عايشين فيها فبيهاجمنا في السماويات اللي احنا عايشين فيها آه، لكن نشكر ربنا هتلاقي نص اصحاح ستة الاخير بيكلمني عن الاسلحة اللي ربنا ادهاني الاسلحة اللي ربنا ادهاني آه، الاسلحة ربنا ادهاني دي آه، اسلحة قادرة انها تنتصر على الشياطين اللي بتحاربنا في السماويات آه، كل اللي احنا خدناه دلوقتي من حياتنا السماوية ده مجرد عربون هتلاقي في آية 14 في الصح الأولاني الذي هو عربون ميراثنا كلمة عربون دي معناها إيه؟ احنا هنجيلها بالتفصيل ولكن كلمة عربون ده آه، لما تروح تشتري أوضة تقول له خد أدي عربون لو أنت خرجت من غير ما تدفع العربون أول زبون هيجي بعدك هي- هياخدها لكن العربون ده تأكيد إنك هتاخد الأوضة اتحجزت باسمك عايز اقول الكلام ده آه، افهموه كويس لان انا لو دقت الافراح السماويه دلوقتي يبقى انا خدت العربون لو انا ابتديت اشعر بالفرح الروحي يبقى انا خدت العربون لو انا ما دقتش الفرح لو آه، ما خدتش العربون لو ما دقتش الحياه السماويه آه، مش من المؤكد ان انا هاخد آه، الامجاد السماويه في السماء. لازم تكون خدت العربون دلوقتي. وعشان كده لازم تجاهد انك تدوق هذا الفرح. طبعا هرجع اقول الفرح ده نتيجه امتلاءك من الروح القدس. والامتلاء من الروح القدس ده ما بيجيش الا نتيجه الجهاد والصلوات الكتير. جاهد انك تقعد مع ربنا فترات طويله آه، لحد لما تبتدي تحس بلذه في القعده مع ربنا. لو دقت هذه اللذه في القعده مع ربنا آه، من المؤكد انك تاخد الايه؟ الكماله اللي في السماء. اللي احنا بناخده دلوقتي هو عربون الميراث العربون احنا كنت زي ما سميناها لحفه من قعر المعلقه يعني ده كده اهو حته صغيره كده يعني. لكن الكماله هي في السماء لكن لازم تكون خدت العربون دلوقتي آم، اخر حاجه اقولها في المقدمه دي انه المسيح صار راسا للسمائيين والارضيين دي هتلاقوها في اصحاح واحد ايه عشرة لما يقول لتدبير ملء الازمنه ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض في ذاك آه، لتدبير من الازمنه يجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض هو اصبح راس للسمائيين والارضيين فاصبحنا احنا مش غرباء عن السمائيين بل احنا اصبحنا كنيسه واحده وجسد واحد للمسيح ده بسرعه آه، كان آه، الافكار اللي بتجمع رساله افسس احنا قلناها بالتفصيل الاسبوع اللي فات واللي قبله حد عنده سؤال فيها نخش في الرسالة باسم الأب والابن والروح القدس ألا الواحد أمين الآية الأولى في الإصحاح الأولاني بولس رسول يسوع المسيح بولس رسول يسوع المسيح طبعا اتكلمنا في الحكايه دي كتير ان بولس دايما يؤكد على ارساليته ان المسيح ارسله طبعا بيؤكد عليها ليه عشان آه لو كان آه لو كان آه، بولس رسول حقيقي وفعلا المسيح ارسله ما حدش يقدر يشكك في صحة التعليم بتاعته زي ما كان المعلمين الكسبة اللي هم المتهودين بيشككوا فيه باستمرار فهو كان بيحب باستمرار انه يثبت صدق ارساليته بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله بمشيئة الله يعني ايه مشيئة الله الحياة تحمل آه، ممكن تحمل آه، معنى آه، آه، يعني انا مش جاي بمشيئتي انا ده ربنا هو اللي عايز ده ربنا هو اللي بعتني فعليكم ان كنتوا تصدقوا كل التعاليم بتاعتي وتخضعوا للتعاليم بتاعتي ده ربنا هو اللي عايز ده انا جاي بمشيئه الله مش جاي بمشيئه نفسي ولكن الحقيقه آه، الكلام ده كان ينفع ان انا اقوله في رساله زي رساله غلاطيا لان رساله غلاطيا كان ناس متمردين على الايمان الصحيح هنا مش متمردين وبالتالي لما يقول كلمة بمشيئة الله لكنيسة بيحبها زي كنيسة أفسس كنيسة فرحان بيها زي كنيسة أفسس لا تعني إثبات رسوليته لا تعني إثبات رسوليته لكن عشان أفهمها تعالوا جيبوا الآية ثلاثة إصحاح ثلاثة آية آه، ثمانية يقول إيه آية سبعة نجيبها من أول آية سبعة الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم أنا أصغر جميع القديسين فلما أجي أقول إنه لما أحط الآيتين دول جنب بعض إن هو بيكتب الرسالة وهو شعر إنه أصغر واحد ويقول ان انا بمشيئة الله يبقى تحمل معنى ايه التواضع وايه كمان يعني عايز الكلمة اللي هو عايز يقولها بالظبط ولو ان انا ما استاهلش ان انا اكون رسول ليسوع المسيح لان انا اصغر جميع القديسين ده يمكن اكتر اي واحد فيكم كان يبقى احسن مني شو اصغر جميع القديسين الكلمة هنا شايلة معنى لما تحطها في سياق الرسالة يعني لو لو انا حطيت كلمة بمشيئة الله دي في في غلاطيا يعني عجبكم عجبكم مش عجبكم مش عجبكم انا رسول غصب عنكم ده المسيح بعتني وهتسمعوا كلامي يعني هتسمعوا كلامي ده ده اذا كان موجه لغلاطيا لكن لانه موجه لافسس الكلام ما يعنيش كده بمشيئة الله هنا يعني آه ربنا اللي سمح ان واحد زيي انا زي ما قال في مره ثانيه انا اصغر جميع الرسل آه، انا انا انا الصغير انا الذي لا استحق لكن ربنا شاء انه يختارني اكون رسول ليه آم، بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس إلى القديسين كلمة قديسين يعني إيه؟ دول أفرزوا دول تخصصوا دول تقدسوا دول بقوا بتوع ربنا دول عليهم الختم اللي بيعلمهم كناس مفروسين لله فهمتوا يعني ايه بقى الختم الختم معناها ان ان احنا اصبحنا بتوع ربنا ان احنا اصبحنا الناس دول اصبحوا مفروسين اصبحوا مخصصين لله الى القديسين الذين في افسس وقلنا كلمه افسس دي في الر- في الرساله الاصليه كان محلها فيه نقط اكتب فيها اللي انت عايزه لاي بلد من المحيط لودوكيا الى الذين في افسس والمؤمنين في المسيح يسوع آه، ادي اول مره نتقابل مع كلمه في المسيح يسوع المؤمنين في المسيح يسوع لان مفيش مؤمنين خارج المسيح يسوع طب واحنا اصبحنا في المسيح يسوع ازاي معمودية احفظوهم بقى التسلسل ده الم- المعمودية المعمودية ويتبعها الميرون طبعا لان الاثنين آه، سرين آه، مكملين لبعض الميرون المعمودية والميرون وبعد كده الت- لا قبل التناول التوبة التوبة التوبة وبعد التوبة التناول خدتوا بالكم ده اللي بيثبتني في المسيح يسوع انا اصبحت متحد بالمسيح يسوع في المعمودية انا اصبحت متحد لكن انا كبرت كبرت وعملت خطايا طب وعايز ارجع تاني طبعا الخطايا بتفصلني عن المسيح يسوع عشان كده ربنا يسوع المسيح يقول اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم خليكم ثابتين فيا ازاي يا رب ما تعملوش خطيه انا جيت حررتكم ما ترجعوش تاني لابليس وتستعبدوا ليه طب يا رب ولو وقعنا انا اخترعت خلاص اخترعت لكم اختراع اسمه الكوركتور اسمه الاستيكه هيمسح الوساخه اللي في الورقه وترجعوا نضاف تاني لان كده دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه طب ايه الطريقه يا رب ان اعترفنا بخطايانا الله امين وعادل حتى يغفرها لنا بس ادي الطريقه فالطريق اتم- اترسم الطريق اترسم بالمعموديه انا بقولك متحد بالمسيح رجعت اخطات بقدم توبه والتناول ده الدم اللي بيجري في اعضاء الجسد كله عشان يدي حياه وثبات للجسم شوف حبيبي الولادة الثانية بالنسبة لراجل كبير وكنا بنتكلم في الحكاية دي ليلة القطاس بالتفصيل في عندي حالتين حالة طفل صغير أنا بعمده وراجل كبير داخل الإيمان لو كان راجل كبير داخل الإيمان ما قداموش حل غير خطوات عايز تحط بقى خطوات بتاعت بالنسبة لراجل كبير كان غير مؤمن وغير مسيحي وداخل الإيمان ما اقدرش احطه في المواضيع واطلعه اقول له انت محفور لك خطيتك ما ينفعش ده لازم يعلن ايمانه وايمانه هنا بيشتمل على ان المسيح مات وقام وانا مستعد اموت معاه عشان اقوم ده لازم الايمان يشتمل على هذا وبعد كده يقعد ويعترف بكل خطاياه ويتعهد انه يقوم او أو انه يبدا حياه جديده الماضي بالنسبه له مات عشان كده كنا بنتكلم ليله عيد القطاس وقلنا ان التوبه هي سر مكمل للمعموديه الاثنين معناهم حاجه واحده معناهم ايه قبول الموت مع المسيح لكن بالنسبه لطفل صغير بيبقى له اشبين بيتعهد انه يعلمه التعليم المسيحي ويرعاه ويكبره لكن اذا كنت فهمت ان المعموديه بركه هي موت مع المسيح وقيام مع المسيح ازاي احرم ابني منها؟ البروتستانت يقول لك لا لما يؤمن طب يعني ابني أ- أ- أ- أ- انا عارف ان دي بركه احرم منها وبعدين مفيش تناول من غير من غير معموديه يموت ابني انا سالت مره واحد آه، راح هناك و... و... وانضم ليهم وعاش معاهم فبقول له آه، بنتك لو تموت دلوقتي قال لي تهلك ما هي مش مؤمنه شوف الفكر المسيطر بنته عندها سنتين تهلك لانها غير مؤمنه ايه ده ايه ده ما كانش قال من افواه الاطفال وال- والصغار هيأتوا رهن آه هيأتوا سبحا ما نرجع تاني بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع نعمة لكم وسلام ودي قلناها كتير إن النعمة ت- ت- ت- ت- تسبق السلام لا سلام بدون نعمة آه، حمدي اقفلي الباب وحياتك الله يخليك اقفل هنا وهنا خلاص اللي دخل دخل خلاص لما يجي وقت الفرح يجوا الفرح حبيبي اقفل هو الفرح الساعة كام يا حمدي؟ نعم؟ تمانية وربع احنا تمانية تمانية وربع هنخلص لكن ما- ما- ما- مش معقول هيخشوا يعملوا هيصة كده ويبوظوا الاجتماع. اقفل الله يخليك يا حبيبي. آه، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. خدوا بالكم هنا من التساوي بين الله الاب وبين الرب يسوع المسيح الاثنين كلاهما مصدر للنعمه والسلام الايه دي تثبت ان الاب يساوي الابن مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح آه مبارك الله آه بتعجبني قوي ان بولس الرسول كده في بعض الاحيان آه تلاقيه وهو آه فرحان بعمل ربنا يطلع بتسبيحه كده مبارك مبارك الله ويعملها كتير في وسط كلام مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح واحد فرحان بربنا كلمة مبارك في العهد الجديد أصبحت مخصصة لله دي مخصصة لله لما نقول الله المبارك آه، أو المسيح المبارك دي معناها الذي يستحق كل تمجيد ويستحق كل تسبيح ويستحق كل شكر من أجل العطايا اللي اداها لنا فهنا بولس الرسول الفرحان ب- بعمل المسيح بيمجده وبيسبحه مبارك بداية الرسالة بيسبح آه، ربنا على العمل اللي عمله طبعا اللي فاهم دلوقتي فكرة الرسالة ان احنا اصبحنا جسد المسيح والروح القدس بيحل فينا وبيعدنا عشان يعملنا مقدسين ويودينا السماء واحنا عايشين حياة سماوية واحنا دي كل دي عربون كل ده لما الواحد يقعد يفكر فيه ويتامل فيه يقول مبارك الرب أب أب- مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح اللي ادانا كل هذه النعمه التي لا نستحقها. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع. آه، في المسيح حتى هنا في المسيح ليه؟ لانه ما فيش بركه خارج المسيح يسوع. ببساطه كده ما فيش بركات بره المسيح يسوع. آه، خصوصا اذا كانت هذه البركات بركات ايه؟ روحيه. وهنا بيتكلم على بركات روحيه لان العهد القديم كان مخصص ليه البركات المادية ربنا يقول لهم ايه هديكوا ارض تفيض لبن وعسل يقول لك اه يا سلام حلوه دي لبن وعسل ده ده, ده بركه عظيمه خالص ارض كلها خيرات وكلها اكل وكلها شرب يقول لك يبقى ربنا ده طيب خالص ده بشوف بدينا اكل وشرب آه، انا هديكم ارض كنعان ميراث ولكن برضه ما خدوهاش كده بلاش مع ان ربنا اداها لهم ميراث لكن ما خدوهاش ببلاش خدوها ايه بالحرب واحنا ربنا ادانا السماء كنعمه لكن لازم اخدها بايه بالجهاد لازم اخدها بالجهاد ما هو نقل ما هو الصوره بتاعت العهد القديم هي ظل للعهد الجديد يعني احنا دلوقتي فرحنا قوي ان يشوع عدى نهر الاردن حلو خالص ودخل ارض كنعان حلو خالص لكن كان لازم يحارب كل ال- القبائل الكنعانية والممالك الكنعانية الموجودة كان لازم يحارب كل هذه الممالك الكنعانية عشان ياخد الأرض وربنا كان بيع- بيحرضهم على الحرب عشان ياخدوا الأرض كل ده نموذج للي لازم يحصل دلوقتي ربنا ادانا السماء احنا خدنا السماء والسماء بقت بتاعتنا لكن عشان احصل عليها لازم لازم الجهاد لازم جهاد آه، مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه بركه روحيه يعني إيه بركه روحيه الكلمة روحية أرجوكم أنكم تفهموها إن هي عطايا الروح القدس. الله الآب عايز يديني بركة روحية. افهموا الكلمة دي كويس لأن هي دي ملخص الآية. الله الاب عايز يفيض عليا بركات روحيه يعني ايه كلمه بركه روحيه احنا قلنا دلوقتي كل بركه انا باخدها لازم من خلال اتحادي بالمسيح مش كده طيب اذا كان آه، اتحادي بالمسيح والاب عايز يفيض يبقى مين اللي بيديني او مين اللي هيديني هذه البركات الروح القدس بيديهاني امتى لو كنت ثابت في المسيح ادي علاقه الثالوث بالبركات الروحيه الاب يريد ان يعطي الابن بيثبتني فيه كعروس مع عريسها الروح القدس هو اللي بيفيض عليا هو اللي بيديني البركات الروحيه عشان كده اتسمت بركه روحيه لان مصدرها هو الروح القدس طبعا ايه بركات الروح القدس اللي بيديها محبه تفيض في القلب فرح سماوي عجيب تعزيات سماويه وتلاقي واحد مطحون من الالم مطحون من التجربه لكن متعزي ده, ده, ده عمل الروح القدس ده عمل الروح القدس التعزية الفرح السلام اللي بين القلب الحياة السماوية التسبيح وطبعا التسبيح زي ما قلنا مش ممكن يطلع من بق واحد الا لو كان الواحد ده فرحان مش ممكن اللي متنكد هيقعد يصوت ويلطم اول ما تيجي مشكله يصوت ويلطم لكن اللي فرحان مهما كانت الظروف هتلاقيه مبتسم اشكرك يا رب فرح اصل فرحان اصل الفرح هنا فرح داخلي الفرح هنا فرح داخلي المسيح يقول لك ايه اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم بينما ان الافراح العالميه ما انت تفرق الاثنين دول عن بعض ازاي الفرح العالمي المادي آه، طول ما المؤثر اللي بيفرح موجود الواحد فرحان اول ما يختفي المؤثر الفرح يروح اديكم مثال المسرحيه اللي بتفطسني من الضحك وبتفطسكم وفطستكم من الضحك كذا مره مدرسه مشاغبين في مسرحيه بتخ- بتضحك اكتر من كده تقعد تتفرج على المسرحيه دي تضحك ست ساعات ورا بعض اطفي التلفزيون ها هتستمر في الضحك خلاص ما انتهى المؤثر الخارجي انتهى عكس الفرح اللي بيديه ربنا فرح يملى القلب افرض انك انت مثلا واقف بتعمل تسبحه وكنت فرحان بتحضر قداس وفرحان آه، بت بتصلي وفرحان خلص القداس خلص التسبحه اخرج بره هتلاقي الفرح مستمر روح على البيت تلاقي الفرح مستمر نام هتلاقي الفرح مستمر اصحى هتلاقي الفرح مستمر ما راحش لا ينزع احد فرحكم منكم ده ده الفرق بين الفرح المادي اللي بيديه العالم والفرح اللي بيديه ربنا فالبركات الروحية دي موجودة م- م- و- وفي ناس حاسين بيها وعايشينها امال امال ايه هي السمائيات اللي احنا عايشين فيها امال ايه هي السمائيات ما هي السما فرح السما فرح السما مجد طب احنا عايشين في مجد اللي حاسس بيها ينطق طب اذا كان المسيح عايش في وسطنا اذا كان المسيح هو الراس بتاعتي بتاعت الكنيسه اذا كنت انا في ايده وهو شايلني ازاي انا مش في مجد ازاي انا مش في مجد اللي حاسس بيها ينطق اللي حاسس بوجود المسيح في وسط كنيسته هيحس بالمجد لكن آه، في ناس مش حاسه بالكلام ده وبيبقى كلام نظري بالنسبه لها آه، مش هتحس بالمجد اللي اللي ما زال المقاييس بتاعته ماديه آه، تقول له مجد يقول لك مجد فين ده في واحد كسب امبارح مليون جنيه انا ما كسبتهاش مقاييسه ماديه آه، يقول لك افراح يقول لك افراح فين يا عم آه، وانتوا بتصوموا 200 يوم في السنه ناك- بياكلوا لحمه وبياكلوا زبده وبياكلوا مربى في السنه كلها مقاييس ماديه بطنيه مقاييس ماديه بطنيه هو فاكر المجد هو كده لكن مش ده المجد مش ده المجد آه، العجيب انا في مره عمل عملت عملت المقارنه دي وشفت كلمه مجد ذكرت في الكتاب المقدس انا قلت لكم ال- الكلام ده في مره من المرات آه، ذكرت امتى كلمه مجد اول مره ذكرت كلمه مجد في الكتاب المقدس كانت في قطيع المعيز بتاع يعقوب يقول لك المجد الذي لابينا كم معزه وكم خروف هو ده المجد ما هو ده مفهوم الانسان البشري بعد السقوط اصبح هو ده المجد لكن العجيبه فضلت كلمه مجد تتطور تتطور في الكتاب المقدس لحد ما فهمنا في سفر زكريا ان المجد مش كده سدر زكريا يقول ايه اكون سورا من نار حولها ها؟ ومجدا في وسطها المجد الحقيقي هو في وجود الله في وسط كنيسته ده المجد الحقيقي ده المجد الحقيقي فاللي حاسس بالمفاهيم دي هيفهم ان وجود ربنا في وسطنا هو ده المجد الحقيقي ال- كل دي مش هي دي البركات الروحيه ان الله موجود في وسطنا آه، البركات الروحيه انك تشعر انك انت اصبحت بتاع ربنا والنص الثاني والنص الثاني انا بتاع ربنا طب والنص الثاني وهو بتاعي وربنا بتاعي آه، ده انا املكه زي ما هو بيملكني انا املكه ده ربنا بتاعي فالمجد في نظر الناس كم معزه وكم خروف لكن المجد بالنسبه لي ان ربنا ده بتاعي انا لحبيبي وحبيبي لي لما يقف بطرس ويوحنا قدام المقعد ويقول لهم ادوني فلوس يقول لهم ما عندناش فلوس ولكن الذي لنا الذي لنا نعطيك اياه انت تملك ايه يا بطرس ويا يوحنا المسيح انا املك المسيح تصور بقى يعني واحد مثلا عنده آه، يملك مليون جنيه لكن واحد يملك المسيح اللي ممكن يحوله الق- الكره الارضيه دي كلها ذهب يحول له الكره الارضيه دي باللي فيها ذهب يبقى مين اللي اغنى اللي يملك المسيح ولا يملك مليون جنيه ذهب آه، دي المقاييس انا املك المسيح اللي يقدر يعمل اي حاجه يقدر يعمل اي حاجه آه، مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماوات في المسيح عمرنا ما هنقدر ن- ندوق البركه الروحيه الا لو كنا ثابتين في المسيح ونرجع للايه اللي كانت موجوده في رساله غلطيه الله لا يشمخ عليه يعني إيه؟ يعني اوعى تفتكر انك ممكن تضحك على ربنا انك تعيش في الخطيه وفي نفس الوقت تقول له اديني بركه هدي لك بركه منين ده البركه شرط انها في المسيح ده شرط انك تاخد البركه انك تكون في المسيح لكن اوعى تفت- تفتكر انك انت هتخدع ربنا او انك انت مكار وتخطف بالاثنين تعيش في الخطيه وفي نفس الوقت تقول له اديني بالشمال اديني بركه آه، ما تجيش مش هتيجي وحتى لو بركه ماديه لان انا ياما شفت ناس كتير ودي قلناها كتير ان الخراب دخل في حياتهم من تحت راس الخطيه حتى البركه الماديه بتروح اصل خدوا بالكم من حاجه مهمه ان ربنا مسؤول عن البركه الروحيه والبركه الماديه ربنا م... اصل في ناس بتفهمها لما اقول بركه روحيه يعني ربنا هيجوعني ويعيش بقى يتفرج عليا وانا مش لاقي اكل وعمال بتمرمط ويقول لي هديك سعاده انا هديك فرح يا رب انا جعان هديك فرح وهد- وهملاك سلام لا طبعا ربنا مش كده لا طبعا وعشان كده قلت لكم ان الايه الشهيره خبزنا كففنا او خبزنا الذي الغد الترجمتين صح الترجمتين صح لان الله مسؤول عن الاثنين الله مسؤول عن الاثنين ربنا مسؤول انه يدي لك خيرات ماديه ويشبعك ومسؤول انه يملاك خيرات روحيه لكن ثق ان اللي هيمشي في طريق الخطيه لا هياخد دي ولا هياخد دي انا ما بقولش بلا خطيه ما يكونش عايش في الخطيه كلمه في شوف يرتكب الخطيه شيء وعايش في الخطيه شيء تاني آه، ما تحطش ال- الحاجات دي تحت الميكروسكوب لانك ما انتش عارف ظرف كل واحد ايه يعني الكلام ده آه، صعب قوي انه يتحكم كده ان واحد في امريكا كسب كذا مليون من يناصيب آه، آه، لا امسك حياته كلها وادرسها من اول يوم وبعد كده بعد ما خد الفلوس عمل ايه وعاش ازاي وراحت منه ازاي و... دي دي دراسه عايز تعملها اعملها بالكامل لكن ما تاخدش اتعودوا كده ما تاخدش جزء من قصه و... وتبني عليه فلسفه معينه لا آه، ممكن وانا شفتها مش ما شفتهاش آه، وجيه بيقول ان ربنا م- بيمطر على الابرار والاشرار صح وانا شفتها انا شفت في روسيا ايام ما كانوا بينكروا ربنا كانوا عايشين في سعاده وعايشين في خير احسن من دلوقتي وفي ناس كفر بيكسبوا لكن الموضوع ما بيتقاسش كده الموضوع بيتقاس الاثنين مع بعض يعني م- ما يكفنيش البركه الماديه كمعيار لعلاقتي بربنا لكن هل الناس اللي كانوا في روسيا دول كانوا يتمتعوا بسلام جواهم اه طبعا شوف اه بالظبط آه، برافو عليك انت انت لمست نقطه صح المؤمن له تعامل خاص مع ربنا ربنا بيعاملك انت معامله خاصه يعني ممكن غير المؤمن يديله ما ما هو ربنا مسؤول عن كل الخليقه لكن انت كانسان مؤمن ربنا له طريقه خاصه الابن الضال ما هو ابنه لكن وقعه في مجاعه لما مشي غلط وكان الهدف انه يرجع فانت ليك تعامل خاص تاني الذي يحب الرب يؤدبه لكن ال- اللي ربنا رمى طوبتهم يقول عنهم في اشعياء بناتكم يزنين لا اعاقب يقول الرب انا رميت طوبتهم خلاص لا هعاقب ولا هوكلهم هوكلهم لكن ابني آه، لما يغلط و- و- ويدمن الخطيه لازم ادبه عشان يرجع لي تاني لكن يوم ما ارمي طوبته مش هعمل فيه حاجه خالص اتفضل بالسلامه عيش بقى زي ما تعيش فهمتوها ده في تعامل خاص مع اولاد ربنا والهدف انه يرجع تاني لكن يوم ما ربنا يرمي طوبة بني ادم آه، الاسلوب ده ما مش هيستعمل لا اعمل انت عايزه يا حبيبي خلاص ما- عيش براحتك بقى لكن وعد ربنا لما بيجي لي واحد واشوف واحد ماشي في الخطيه وادمن الخطيه بيخرب دي قصه الابن الضال دي قصه الابن الضال ما ما زالت متكرره في حياتنا شوفي لو كان آه، مفاهيم هاخد كلمه واحد السؤال هنا في ناس عايشين في الخطيه نتيجه مفاهيم اجتماعيه غلط هنا مش هاخد مثل ابن الضال هاخد مثل المراه السامريه قاعده عايشه في مجتمع كله خطيه وعايشه في خطيه ومش فاهمه يعني ايه زنا وم- مش مش فاهماه ده يعني مش مش يعني يعني هنا ما بقاش الح... ما يبقاش طريقه ربنا انه يضرب لكن طريقه ربنا انه ده يدخل في حوار لحد ما يقنعها ان هي غلطانه لا بركه روحيه وفي خطيه مش هيحصل لكن بركه ماديه ممكن يعني الاخ وجيه لما بيقول يفيض من خيراته على الابرار والاشرار دي بق- يفيض خيرات ماديه لكن الخيرات الروحيه ده ما يدوقهاش الا اللي ثابت في المسيح اللي, ب- اللي اللي عايش من غير خطيه ما يدوقهاش الا ده لكن الخيرات الماديه ربنا بيتعامل بيها عشان يشد الواحد دايما تلاحظي في بدايه الطريق واحد لسه ما يعرفش حاجه عن ربنا يقرا صفحتين في كتاب ويخش الامتحان يروح مج... يجي له السؤال الاسئله في في الصفحتين يطلع فرحان قوي بربنا هو هو ربنا بيغششك الاجابه ده بتجيب رجلك يا حبيبي ده بتجيب رجلك اه ما هو- ما هو في البدايه في البدايه في البدايه دي ده اللي بيحصل في البدايه ان ربنا يجيب رجل البني ادم بالخيارات الماديه ما هو مش بيفهم غير كده مش بيفهم غير كده وبعد كده مثل هذا الانسان ربنا يخش معاه في حوار ب- باي طريقه لحد ما يقنعه ان الطريق ده غلط وبعد ما تيجي رجله ويخش الايمان يبتدي الضرب عشان يأدبه انا بضحك لكن آه، ده- ده طريقه التكميل يعني التكميل بال يعني بعد ما ما الانسان يبتدي يخش في طريق ربنا ويمشي في طريق ربنا آه، ممكن ربنا يستخدم طريقه تأديب عشان يكمل التهذيب بتاعه عشان يعد الانسان للسماء آه، خلاص الآية دي كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة كما اختارنا فيه أنا طبعا هقف قدام كل كلمة اختارنا اختارنا يعني ايه